السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام ومع حلقة جديدة من برنامج بوضوح أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد المتجدد نحن نتكلم في هذا البرنامج عن قضايا مهمة في غاية الخطورة تهم الجميع وقضية الليلة قضية في غاية الأهمية سن التكليف سن المراهقة هذا السن له ما له وعليه ما عليه وهذا ما سنعرفه مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ محمد الكردي أهلا ومرحبا شيخنا الكريم اهلا بك استاذ احمد الله يبارك آه، لك وحشة طويلة ومنورنا الله يبارك فيك الله ينور عليك ربي يسعدك ويبارك في عمرك آمين يا رب، آمين.
هذا السن هو سن التكليف في الشريعة الإسلامية شيخ الكريم ويسمى في عرف العلماء أو علماء علم النفس سن المراهقة سن ده سن خطيرة له مميزاته وعليه بعض المؤاخذات آه، هذا السن آه، كيف نتكلم معه ونتحدث عن آه، م- طبيعة المرحلة نعم دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد نعم هذه مرحلة في غاية الأهمية وهي مرحلة تشبه إلى حد كبير نمو الطفل في بطن أمه فهي مرحلة نمو في جميع مناحي آه، آه، التكوين الإنساني كمراحل النمو السريعة للطفل أو للجنين في بطن أمه حيث أننا نشاهد جميعا نمو سريع للصبي أو للبنت ودخوله في مرحلة الشباب انتقاله من مرحلة الصبا والطفولة إلى مرحلة الشباب هذا الانتقال السريع بيكون فيه مجموعة م- يعني فاعلة فيه آه، نمو عقلي نمو فكري نمو ذهني نمو جسمي نمو جنسي نمو إدراكي كل ألوان النمو نمو فسيولوجي نفسي كل هذا آه، كل هذه الألوان من النمو تمر سريعا ويمر بها الشاب والفتاة سريعا في هذه المرحلة المرحلة دي تقريبا بتبقى من سن 12 ل 15 سنة البنت بتبقى مبكرة تمام.
شوية عن الولد بسنة أو بسنتين الولد بيتأخر على البنت سنة أو سنتين ولعل في ذلك حكمة إلهية لأن البنت بتستقبل مهمة عظيمة جدا وهي مهمة الزواج والإنجاب وتربية الأولاد وكده فلا بد أن نكون مبكرة شوية في بلوغها عن الطفل أو الولد يعني وهذا النمو آه، عندها مثلا النمو الجسمي عندها تقريبا بيكتمل في سن 16 سنة الولد بيكتمل النمو الجسمي عنده في سن 18 سنة بخلاف البنت يعني إيه؟ هو متأخر شوية عن البنت لأن البنت بقول بتقابل مهمات عظيمة جدا وبتنتهي عمر البنت ال- ال- ال- اللي هو عمر الإنجاب عند البنت في سن 35 سنة أو 38 سنة تقريبا آه، في ناس يعني أنجبت في- بعد في ذلك بتبقى كتير.
بتبقى نقط يعني شاذة او بتبقى قليلة يعني.
بتبقى في سن آه، يعني حرجة ان هي يعني آه، تضع او تحمل وتضع في هذا ال- السن فالمقصود ان هذا ال- ال- السن الخطير جدا سماه الاسلام سن التكليف مم.
لانه اول ما بتظهر يعني اكتمال النمو الجنسي عند الولد وعند البنت ده بداية سن التكليف الشرعي اللي هو هيسأل فيه ال- هذا الإنسان عما اقترفت يده من جرى- حسنات أو جرى, سيئات جرى عليه أو عليها القلم آه جرى القلم عليه تمام آه، هذه المرحلة لها طبيعة نعم آه، لسه مرحلة الطفولة كانت يعني قريبة آم، يعني ال- الشكل بيتغير عند الولد وعند ال- ال- البنت أيضا لكن آه، في طبيعة عناد طبيعة نفسية آه، طبيعة ممكن تكون فيها تمرد شوية آم، صعب ترويضها حضرتك طبعا معلم وتعلم طبيعة السن ديت أنا نعم.
بقول إن ال- الخطورة مش إن ابني أو بنتي دخلوا في سن المراهقة مم.
الخطورة إن أنا ما قرأتش ولا سألت ماذا أصنع إذا دخل ابني أو بنتي في هذا السن فبيحصل صدام ما بين الوالدين وما بين الولد والبنت في هذا السن ل- لأمرين الأمر الأولاني أنني لم أتنبه لهذه المرحلة قبل دخول ولدي فيها أو بنتي مم.
الأمر الثاني أنني لم أقرأ ولم أسأل كيف أتعامل مع هذه المرحلة عشان كده بينتج فيها اللي حضرتك بتقوله إيه، العناد ال- ال- المشاغبة التمرد ال- أحياناً.
التمرد إلى آخره كل هذه دي نتائج لسوء التصرف وسوء التعامل مع البنت والولد في مرحلة المراهقة طب مش إزاي؟
هنقول دي طبيعة الع- المرحلة دي طبيعة المرحلة طبيعة مرحلة عادية جدا وبتمر هو بسرعة إحساس جدا في حياة بالذات الإنسان.
والشخصية أو بداية الإحساس إن أنا بالظبط كبرت كده.
أنا بقيت اذا آه، المراهقه كبير آه، هنا كبير يعني.
هي بدايه مم.
بناء الشخصيه فعليا عند البنت وعند الولد فلا بد ان انا اتعلم واتعرف كيف اتعامل مع هذه المرحله وكيف اقدم لابني ما يستطيع من خلاله انه يمر بهذه المرحله بسلام المرحلة دي محتاجة تجهيز من الوالدين من الأبوين نعم كيف يستعد الأب وكيف تستعد الأم لمرحلة سن التكليف لابنها أو لابنتها آه، يعني من كام سنة كده يبدأ يستعد إن ابني خلاص سنة سنتين ثلاثة هي- يعني آه، سيكلف أول ما أنزل يا سيدي على النبي صلى الله عليه وسلم قول عليه الصلاة الله والسلام.
تبارك وتعالى اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق لابد أن يقرأ الوالد والوالدة إنهم ينتجون يعني بشريا هذا البشري ربما كان عليه حمل ثقيل في بناء الأمة أنت لا تدري ولدك هذا في مستقبله كيف سيكون كل الناس بتفكر لك ده طبيب وده مهندس ده ضابط إلى آخره ممكن يكون هو قائد الأمة كلها ممكن يكون هو رأس آه، الدولة ممكن يكون هو رئيس وزراء ممكن يكون هو وزير مش فقط آه، أن يكون طبيب ما- أو مسؤول مهندس اليوم ممكن كان يكون معلم طفلا في الأمس بالظبط كده آه.
فاذا ال- القضيه هنا لابد ان اقرا واتعلم الاب والام قبل الزواج ربما نلتقي في حلقه نتكلم فيها كيف نبني الاسره المسلمه بناء صحيحا ايضا يحتاج هذا الى علم مم.
ال- ال- الشاب الذي يريد ان يقبل على الزواج او البنت التي تريد ان تقبل على الزواج لابد ان تقرا وتتعرف كيف تختار وكيف يختار اهلها لها ونفس الكلام الاختيار للولد اللي علينا نخصص له حلقة مع حضرتك اه فعشان عشان كده كده انا عايز اركز مع حضرتك ومع الساده المشاهدين والاخوات المشاهدات عن طبيعه المرحله نجهز لها ازاي وعايز وعايزين كمان نمر بهم وبنا وبمجتمعنا بسلام بسلام امم نمرة واحد لابد أن نقرأ ونتعلم اتنين لابد أن نسأل أهل الاختصاص في هذا الباب من أطباء نفسيين وعلماء آه، آه، آه، علم نفس في هذه المرحلة أو- و- ومشايخ ونقرأ في هذا الباب قراءة جيدة ونسمع ونتعلم والنهاردة الميديا وال- والنت بقى عليها برامج شيقة جدا جدا وعليها كثير من الفيديوهات آه، آه، آه، والمقاطع ال- ال- ال- التسجيلية التي يعني يبث فيها العلماء كيف نتعامل مع هذه المرحلة فدي نمرة واحد نمرة اتنين ان انا ما اخافش من المرحلة دي لازم الوالدين يتعاملوا مع هذه المرحلة مرحلة بهدوء للغاية ببساطة حتى لا يشعر الولد ولا البنت ان هم يعني بيمروا بمرحلة خطرة هي الاشكاليه ولا الوالدين نفس الكلام شيخنا الحبيب فضيل الشيخ محمد ان الاب احيانا او الام احيانا تشعر ان ابنها اللي بقى في سن التكليف او سن المراهقه لسه طفل ومش عايز يقول ان ابني بقى شاب او بقى مكلف والبنت ايضا تعامل على انها طفله ف... فيمكن ده اللي بيعمل صراع وهو وصدام بين هي دي الاجيال النقطة الثانية مم.
يبقى النقطة الأولانية إن أنا هقرأ وهسأل مم.
النقطة ال- الملا- الملازمة ليها أنني أتعامل مع هذه المرحلة بهدوء مع قراءتي وسؤالي لازم أتعامل مع المرحلة بهدوء النقطة الثانية ودي المهمة جدا جدا أننا أتعامل مع الولد ومع البنت في هذا السن ليس على أنهم أطفال مم.
بل على أنه رجل والبنت على أنها امرأة بهذه الطريقة هستطيع أن أنا يعني إيه، أستوعب ابني وأستوعب بنتي ولو أنا عملتهم على أنهم أطفال لا يمكن بحال من الأحوال أن هم هيبثوني همومهم ولا هيتناقشوا معايا لأن ال- ال- طبيعة التعامل له ثلاث محاور مم.
عشان أتعامل صح في هذه المرحلة نمرة واحد الإنصات اسمع لهم نمرة اتنين الحب مم.
نمرة ثلاثة الصداقة يبقى انصات وحب وصداقه وصداقة لو استطعت ان انا آه، آه، اجمع بين رؤوس المثلث الثلاثة في هذه المرحلة في تعاملي مع ابني او مع بنتي تأكد تماما ان انا هخرج من هذه المرحلة وابني وبنتي هيخرجوا من المرحلة ديت وهم مكتسبين يعني آه، آه، آه، معلومات وخبرات ونجاحات تستطيع من خلالها الابن والبنت ان هم يجتازوا المستقبل بهدوء تمام نمرة واحد الانصات نعم لو جينا قلنا بقى الانصات ماذا يعني الانصات الانصات هو انني يعني اجعل لابني مساحه يتكلم فيها مساحة فيها حرية ما فيهاش قهر لا لا مش- القهر ممنوع في بعض الآباء شيخنا مسألة لا لا يسمعون وإذا تكلم الولد أو تكلمت البنت ربما يعني يبقى في شخط ونهر وعيب و... و... و... ويمكن يكون دي في هن...
لوم هن... هن...
وعتاب.
هنعالجها هنعالجها في فئات الناس مم.
مع تعاملهم مع هذه المرحلة تمام هنلاقي ال... ال... الناس في تعاملهم مع هذه المرحلة ثلاث فئات مم.
فئة ديكتاتورية عنيفة لا تسمح لا بالنقاش ولا آه، بقيام الابن او البنت بفعل ما يراه الاب او الام ان هو فعل مشين او مخالف او لا يصح ان يفعله و- وطرف الاخر الحرية المطلقة سيب ابني يعمل اللي هو اللي هو عايزه او بنتي وتجرب اللي هي عايزاه وتقول اللي هي عايزاه وهي هتختار بعد كده بسلام وهو هيختار ما ينفعه هذا هذه الطريقة الأولى والطريقة الثانية الثانية دي طريقتين فاسدتين عايزين طرفين الوسط, الوسط.
وهو أن يكون هناك مم.
مساحة من الحرية في- في الكلام مساحة من الحرية في التعبير عن وجهة نظره في قيامه بهذا الفعل مساحة من الحرية أيضا في التعبير عما يجيش في صدره أو صدرها ما يحب مم.
هذه نقطة مهمة جدا جدا عشان الإنصات.
كده عشان كده بقول الانصات الانصات ده مهم جدا شوف النبي صلى الله عليه وسلم مارس هذا الانصات عليه الصلاة والسلام.
امام ال ال ال ال الصحابه رضوان الله عليهم حينما دخل عليه شاب في قوته وعنفوانه وهو مرحله برضه المراهقه وهو يجد في دا في داخله دافع شهواني ان هو يقترف الزنا يا رسول الله اذن لي في الزنا صلى الله عليه وسلم هذا طبعا يعني امر خطير جدا الصحابه كادوا ان يقعوا به فالنبي عليه الصلاه والسلام قال دعوه اقبل وبدا ي- يدعوه الى ان يقترب منه يقترب يقترب حتى اصبح ال- هذا الصبي او هذا الشاب آه، امام النبي صلى الله عليه وسلم عليه ملاصقا ركبته بركبته وما فيش حاجة أخطر من هذه كده نمرة يعني آه.
واحد مم.
هو ده لازم نتعلمه الأول لابد أن يكون هناك فيه تقارب بينك وبين ابنك بينك وبين بنتك ما فك- ينفعش فكرة- يبقى هو في آخر ال- الحجرة أو في آخر الريسبشن زي ما بيقولوا وأنت واقف هنا وبتأمر وبتنهى وتزعق هذه طريقة مش صحيحة.
الاحتواء الرسول صلى الله عليه وسلم احتوى الشاب ما هو هو دي نمرة نعم.
واحد في الاحتواء مم.
إن هو قربه صلى الله عليه وسلم لازم ابنك يحضن تحضنه لازم وبنتك مرة واثنين وثلاثة في اليوم مش هقول سبعين مرة مرة واثنين وثلاثة يشعر بالدفء يشعر بالحنو يشعر بالعطف انت كنت بتشيله ليل ونهار وهو طفل صغير وهي طفل صغير وتقبله وتحنو عليه وتطعمه الى وتسقيه فلما وصل الى سن التكليف عمال بتنهره وتضربه وتبعده ولا تمس ولا تسلم عليه ولا تصفحه انا عايز اقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مع هذا الشاب بس بعد ما اذكر بهذا الحديث حديث الحب النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد أصحابه أو كان بجواره أحد أصحابه ومر عليه رجل فقال يا رسول الله إني أحب هذا صلى الله عليه وسلم فقال أأعلمته مم.
قال لا قال أعلمه أو أخبره يعني ما حد يحب حد أخاف آه، الله لازم يقول له أنا إني فراح أحبك في له، الله قال له إني أحبك آه.
فقال أحبك الله الذي أحببتني فيه مم.
هنا نقطة مهمة جدا لازم ابنك يشعر ويسمع منك كلمة الحب أنا بحبك لازم تقول آه.
أنا بحبك ولازم يسمعها منك ولازم كتير يسمعها منك مم.
كتير لازم لابد مم.
ان تكررها على سمعه والبنت لماذا لان الابن او البنت لو سمع هذه الكلمه من خارج البيت او من صديق سوء او من انسان منحرف ولم يسمعها منك ها لن ينصت لك ده كمان بيطلع احيانا معقد يقول لك انا ابويا ما بيحبنيش بالظبط كده أمي ما بتحبنيش.
وياما سمعنا هذه مم.
الكلمه ياما سمعنا مم.
هذه الكلمه من ابنائنا مش هنقول من من الغريب ليه لان احنا قصرنا في ان احنا نبث هذه الكلمه يبقى لازم ثم لازم ان انا انتبه للمرحله دي واجهز لها من قبلها وبعدين ابدا في هذه الخطوات الانصات الانصات زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل بقى مع الشاب احنا عايزين نرجع تاني.
للشاب على أهو.
اساس ما إحنا هو.
قلنا قال يا رسول الله ائذن لي في بالظبط الزنا كده. أ- اول حاجه قال له ايه تعال اختلف يبقى دي القرب تمام وبعدين الانصات بدا يناقشه صلى الله عليه وسلم وينصت لحجته في هذه المسألة هو عنده حجة حجته أنه يريد أن يشبع هذه الشهوة التي اشتعلت فجأة في جسمه كيف يصرفها فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع عليه طريق الشيطان وطريق الزنا ويوجهه لوجهه الصحيحة أول حاجة قال له قال له أترضاه لأمك الشاب ما كانش منتبه لهذه المسألة كل من يريد أن يفرغ شهوته هو يريد أنثى ليفرغ شهوته ولا ب- بغض النظر من هذه فلما نبهه أن أمه وعمته وخالته وابنته وأخته وزوجه كلهم إناث ماشي ومن الممكن جدا أن يتطلع آخرون إليهم إليهن كما تطلع هو إلى أنثى يفرغ شهوته فلما قال له كده أترضاه لأمك قال لا قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم أترضاه لأختك أترضاه لابنتك لخالتك هو لعمتك ال- الجميل فضيلة الشيخ محمد الكردي ان الرسول صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم لم ينهر الشاب ده ده مهم و- جدا ولم يقل له كلاما فيه توبيخ يعني لو حد من يعني لو حد من الشباب ذهب الى احد آه، مشايخنا وقال او علمائنا آه، اسال الله آه، ان يجعل صدورهم تتسع كما اتسع صدر النبي صلى الله عليه وسلم للشاب يا- يا- قال له يا شيخ انا اريد كذا كذا كذا كذا مش بعيد الشاب يعني الا الا ما الا من رحم الله لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بهذا الحوار الهادئ الدافئ والحنو والعطف والاحتواء يعني اخذ يبقى بي- إذن- يبقى بيد إذن الشاب لابد أن يخلو حواري مم.
مع ابني من السخرية والتنقيص والعاطفة أو العطف الذي يشعره بأنه طفل صغير لا يدري مصلحته بل لابد أن أحاوره على أنه عاقل مدرك يفهم ويريد أن يستفيد يعني لو في اب ابنه دخل عليه وقال له يا ابي انا اريد كذا وكذا يستحضر مشهد النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله مع عليه هذا وسلم.
الشاب بلا شك ويحتويه وكان ومش كده بس يستحضر مشهد نفسه كلنا مررنا بهذه المرحلة نحن نتكلم عن المراهقة وكأننا وكأننا لسنا آه، وكأننا لسنا من آه، آه، ال- ال- آه، أننا لم نمر بهذه المرحلة جميعنا مر بهذه المرحلة سواء كان رجلا أو امرأة ولو تراجعنا أو رجعنا إلى يعني آه، بذهننا إلى ال- ال- ال- الماضي ال- القريب مش هنقول البعيد هنقول الله طب ما احنا كنا في سن المراهقة وفعلنا كذا وكذا وكذا مع أبائنا وكنا لا نريد معاملة أبائنا لنا بهذا العنف فلماذا أعنف ولدي احنا عايزين نأخذ النبي عليه الصلاة والسلام قدوة قال صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام.
كنت لكم كالوالد أعلمكم فهذا الوالد لابد أن يعلم ولده بحنو وبصدق وبرحمة وبحرية في التعاطي مع المعلومة يبقى لأن الإنس- ممكن يكون عنده معلومة خاطئة فهذه المعلومة الخاطئة لو أنا عنفته مش هيطلعها لي لا، أنا هيخاف هسمعها منه أيوة هيقول لك آه، ابي هيعمل معايا يعني شيء ممكن ي- ي- يضربني ممكن يشتمني ممكن ينهرني ي- يخاف يحكي له بلا شك لكن هو واثق ان والده هيسمع وهيكون له ناصحا امينا هيقول له المرحلة الثالثة مم.
بقى اللي النبي عليه الصلاة والسلام عملها مع الشاب بعد ما قربه وأنصت له وحاوره عمل إيه؟
مم.
دعا له الله وهذه للأسف الشديد مش موجودة عندنا احنا ما ب- بندعي على عيالنا كثير من الآباء والأمهات روح إلهي يجي لك ويحط عليك روح إلهي مش عارف إيه الله يعمل فيك ويسوي أنا مش عايز أشوفك أنا خلاص اتخنقت منك أنت ما بقتش ابني أنت لا ابني ولا أعرفك هذه الطريقة لا يمكن أبدا أن تنتج ولدا صالحا ولا بنتا صالحة و- وفي نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم ان ندعو على أن ندعو على انفسنا او أبنائنا.
او فالنبي عليه ابنائنا وسلم مسح على صدر الغل- ال- ال- الله عليه الشاب وسلم.
دوت وقال اللهم اغفر ذنبه واهدي قلبه الله شوف الكلام الجميل طب الاب لو دعا لابنه او لابنته بهذه الدعوه بلا شك اظن اظنها دعوه غائبه ستفر في حياتنا دموع وبيوتنا.
من عين مم.
الولد ويحتضن أباه ويشعر أن أباه يحبه بال- بالحقيقة حينما تدعو له حينما تنصت له حينما تتعامل معه ليس كأب عنيف بل ك- كأب فيه من الحب والحنان يعني تعلم يا أخي من سيدنا نوح تعلم من سيدنا إبراهيم شوف سيدنا نوح عليه السلام ظل يدعو ولده إلى لحظة الغرق يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين لحد آخر لحظة بل بعدما غرق ولده ولده أمامه عمل إيه؟ رفع يديه لله تعالى بالدعاء أن يغفر له وأن يدخله الجنة ور- و- و- ورد الله تعالى دعوته قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فأنا عايز أقول للآباء لابد أن يكون الإنصات معه رحمة وأن يكون الإنصات معه حرية في التعبير إلى أن أصل إلى نقطة التقاء مع ولدي المسألة اللي بعد كده ودي مهمة جدا الصداقة لابد أن يشعر ولدك وتشعر ابنتك مع سواء مع أمها أو مع أبيها أن في نوع من الصداقة اللي هي تع- اللي بنسمع عنه ان كبر ابنك خويه إن كبر ابن خليل صاحبه أو صاحبها.
أي نعم.
مم.
وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله مع ال- مع مع الشاب صلى الله عليه يعني وسلم.
هو آه، ال- الآن لم يعامله على أنه صغير السن مم.
ولم يعامله لم يعامله على انه منفلت او انه يطالب بامر لا يجوز له ان يطالب به ماشي لكن عامله على انه عاقل وكأن وصحابي من الصحابه قربه منه وسمع له وناقشه وحاوره ورد حجته بحجه بليغه ثم دعا له بال- بالهدايه والمغفره نفس الكلام لازم اطبقه مع ابني في اباء وامهات بيبقوا شداد قوي ممكن يعني ي- يقفوا عند كل فعل من افعال ولادهم ودي خطا كبير جدا ده ده بيخليه ما بيعرفش يتنفس آه احيانا لا انا انا انا عايز اقول نقطه مهمه جدا لا مش مساله بيعرف يتنفس يعني انا مش عايز كل ما ابني ولا بنتي يعمل حاجه غلط اقف له عليها زي ده ما اللي بيقولوا أنا تقف على أقصده.
الواحده يعني بي- بيفقدوا الثقه في نفسه اه يعني اتغافل بعض الاشياء التي من الممكن جدا ان تكون يعني آه، آه، هي عامل من عوامل اظهار الشخصيه عند ال- الولد او البنت اتغافل عنها وسنه التغافل دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم فعرف بعضه واعرض عن بعض سنه التغافل دي مهمه جدا مش هتعامل بيها بس مع زوجتي ومع اولادي اطنش شويه حاجات اعدي شويه حاجات اقول اه ده جي- ده ابني كبر دي بنتي كبرت ماشي وفي نفس الوقت بدل ما انا انقض كل فعل من افعاله لا ده انا اديله مبدا وهي الفكره ابني ابني من حيث الفكر والنمو الفكر عنده لابد ان ينمو بخبرتي انا من البيت اه من البيت على ما كان عوده ابوه بالظبط كده مش هسيبه ياخد الافكار من بره ولا من التليفون ولا من النت ولا من التلفزيون يعني ولا المفروض من الأصدقاء.
الاب والبيت يكونوا هما المصدر الاول بالظبط قبل كده.
أي حد لازم تاني.
اربي فيهم طب- طب سيدنا آه، آه، لقمان كيف كان يبني الفكره عند ابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ثم انتقل الى بر الوالدين ثم انتقل الى مراقبه الله في السر والعلانيه ثم انتقل الى الصلاه ثم انتقل الى الاخلاق الحسنه والمعامله المستقيمه دي قصه سيدنا لقمان مع ابنه دي لوحدها كيف تربي ولدك المراهق وعلى افكار سديده وسليمه منتقلا من التوحيد الى اقل الأ- يعني أدق الأمور.
ادق الامور وادنى الاخلاق التي ربما يراها الاولاد يعني يعني مش مهمه قوي انا عايز استوقف حضرتك في حاجه آه، يعني خاصه ان الشباب ال- ان الكثيرين منهم بقى في اشكالهم خلاف شكل والده الموضه وفي سن المراهقه او سن التكليف تلاقي الولد لابس لبس عجيب والبنت احيانا خلينا آه، ن- ن- نبقى صرحاء الاب ملتزم آه، ان صح التعبير والام ملتزمه ان صح التعبير و- وتلاقي العيال شكلهم مش شبه والدهم ولا شبه والدتهم آه، آم- آه، يعني في فجوه نعم آه، الفجوه دي سببها ان ان مفيش احتواء وفي نفس الوقت الاب ما بيعرفش يتصرف لما تكون في مشكله الابن دخل له بنطلون ساقط يعمل معاه ايه موقف له شعره يعمل معاه ايه هو يعني الحته دي مشكله كبيره جدا فعلا بس في نقطه لابد ان ينتبه لها الاب والام ان الابن مش هيطلع صوره تبقى الاصل من ابوه ولا البنت هتطلع طول- صوره تبقى الاصل من ايه من امها لكن لابد ان يكون هناك فروق فرديه هذه الفروق الفرديه احنا يجب ان نهذبها احنا مش هنطلقها مش هنلاقي مش هنترك ابني يعمل كل ما بداله والبنت تعمل كل ما بدالها لكن هنقول لابد ان نهذب هذه الفروق النهارده انا مدرس لازم ابني يطلع مدرس مش شرط انا ملتحي وملتزم اه اتمنى ان ابني يطلع كده لكن لو ما طلعش كده هل اتركه هل آه، يعني آه، آه، القي عليه بتهمه الكفر او الشرك او الرده طبعا لا لكن الواجب عليا ان انا اسيب مساحه لابني انا كنت بقول لبعض الناس بقول يا ريت كنا احنا بنتصور واحنا في سن المراهقه عشان نشوف ولادنا في سن المراهقه ونبص لصورنا واحنا في سن المراهقه حقيقي احنا في سن المراهقه كان عندنا برضو الاشياء دي احنا زمان مثلا في سني انا كنت أ- ايام البنطلون الشارلستون اللي واسع قوي من تحت ها والشعر الطويل اللي لازم اعمله فرقه من على الجنب واطوله واعمله سشوار واحط له مش عارف بعض الدهانات واروح وأرو- واعمل واسوي آه، لازم البس القميص وافتح زرارين ثلاثه ماشي انا كنت بعمل كده انا نسيت ليه الكلام دوت وجيت لابني مش عايزه يعمل اي حاجه على الموضه طبعا انا مش عايزه يعمل على الموضه انا عارف.
مستوعب كلام حضرتك يا لكن فضيلة انا الشيخ.
عايز انت حضرتك عايز تقول ان الامر يعني يمكن يكون في طبيعه مرحله وعايز احتواء ده النبي بالظبط احتوى كده.
الشاب اللي قال له اذا هو ليه في هو ده اللي أنا الزنا عايز اقوله ان هي مرحله سهله مم.
وهتمر بسرعه لكن احتويه بصوره ان انا افهمه الصح ايه هو عايز يطول شعره قوي لا بص هذبه خليه قصير شويه كده اعمل دي كده اعمل يبقى برضه حلو وشك وشيك برضه ماشي مش هقول له لا احلقه سلطه ولا احلقه نمره واحد ولا نمره اثنين ولا لا البس لا عمامه عليه واعمل لا ما هو انا لابد ان انا اتعامل مع ابني ان في مجتمع كبير وضخم جدا بره بيأثر فيه المدرسه الاصدقاء الشارع التاجر اللي بيروح يتعامل معاه بيشتري منه ها كل دول بيأثروا فيه مش ممكن انا عايزه صورة محددة وهو شايف مليون صورة قدامه لكن اهذب الصورة اللي هو جاي لي بيها دي اهذبها مم.
ممكن الاقي زوجتي بتشد جدا على ابني وانا طبطب عليه اقول لها لا استنى الطريقه دي انت هتبوظ الولاد انت هتخليهم ينحرفوا لا مش كده هو مش هينحرف المرحله دي مش مرحله انحراف دي مرحله تكوين شخصيه انا عايز اعدل فيها عشان تطلع شخصيه مستقيمه وشخصيه رائعه ومؤثره في المجتمع تاثير ايجابي ما هو ده اس- اللي هيخلينا نسأل السؤال ال- الذي يفرض نفسه نعم.
كيف نتخطى بأبنائنا خطورة هذه المرحلة السنية فضيلة الشيخ محمد الكردي
كيف نتخطى احنا قلنا اول نقطه ال- الاستماع إليهم الانصات الإنصات ثم الحب ثم الصداقه نعم لابد أن يكون صديقك ابنك صديقك وبنتك صديقتك لازم تكون صديقة لكم بل أنا أقول الأب نفسه لازم يحب بنته ويعطيها من الدفء والحنو بحيث أنها لا تلتفت أبدا إلى أي صبي بره يعني في بنت مثلا تقعد آه، بالساعات الطوال على التليفون مع ولد وانت ما انت شايفها نامت وبعدين هي تحت اللحاف لما مؤاخذه بتتكلم في التليفون او في الاوضه بتاعتها وقافله على نفسها او بتعمل شات او بتتكلم عن طريق الواتس ماشي مع شاب ماشي وممكن يكون الشاب ده مسمي اسمه بنت وهي بتتعامل معاه ع- عشان تعمي على ابيها وامها ده بسبب ايه البنت دي ممكن تكون قعدت 3 4 ساعات ها كل يوم مع هذا الشاب وبعدين لما هو طلب منها بقى ان هي تخرج معاه ويبقى في بقى نوع من التلاقي والتلامس البنت رفضت لانها مؤدبه ومحترمه هي كانت بس ايه بتتكلم معاه كده ليه لما سئلت البنت دي قالت ما حدش سامعني في البيت ما حدش بيحبني ما حدش مديني مجال للسماع اه بابا جايب لي الاكل والشرب واللبس وكل حاجه وموفر لي حجره وموفر لي كل اسباب يعني ال- الراحه في حجرتي وجايب لي تليفون اخر موضه وعامل لي آه، اخر قصدي صيحه وعامل لي واتس آه، اسمه آه، آه، آه، راوتر عندي وعندي واي فاي.
نت وكل آه.
حاجه مم.
كل حاجه موجوده عندي بس ما بي ما بيتكلمش معايا ده احنا بنقعد على الاكل يا عمو آه، ما بنتكلمش بناكل كلنا عينينا في الطبق وبناكل خلاص اكله خلاص وانتهت على كده هذه البنت ايه اللي خلاها تسمع اللي بره او تصدق الولد دوت ان مفيش انصات في البيت النقطه الثانيه مفيش حب ماشي النقطه الثالثه مفيش صداقه النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي- الحديث اللي عايز اقوله ان لما كانت بتجيله السيده فاطمه رضي الله تعالى عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم لها ويفرش لها رداءه صلى الله عليه وسلم ويقول يعني مرحبا ب- ب- بأم أبيها تخيل تقول يقول لها كده أم أبيها ثم يقوم لها ثم يقبلها في وجنتها صلى الله عليه وسلم السلام ويربط على كتفها وربما احتضنها صلى الله عليه وسلم وهي كانت مش مش صغيرة آه، آه، طفلة ولا كانت مثلا في سن المراهقة بل قاربت على سن العشرين سنة رضي الله تعالى عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر لها بكل الحب صلى الله عليه وسلم يعني لما لما أصر لها بأنه اقترب أجله وبكت ثم أصر لها بأنها أول أهله لحوقا به وهذا دليل حب النبي صلى الله عليه وسلم لها عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم فلا بد ان البنت تشعر من ابيها بهذا الحب تسلم عليها بيدك تقبلها في وجنتها في في في في جبينها.
جبينها, جبينها.
مم.
لا بأس أن تقبلها في وجنتيها لا بأس من هذا ال- هذا ليس بمحرم ماشي تحتضنها حتى تشعر معك بالحب والألفة والعاطفة الأبوية الهامة جدا في هذه المرحلة يعني احيانا البنت تفعل كما كانت ال- الفتاة اللي كانت بتحكي لحضرتك او او يعني حضرتك حكيت عنها الان لانها لا تجد هذا من ابيها او من امها و و فبتسمع اول كلمة حلوة من اي حد نعم من- مهما كان فبت هي دي الكلمة اللي بقول عليها هي دي الحب.
الخطورة كلمة الحب طبعا ده مم.
خطورة جدا وحتى حتى الزوجة حتى الزوجة لو ما سمعتش الكلمة الحلوة من جوزها انت بتفعل تفتح عليها باب شر ولو ابنك وبنتك ما سمعوش الكلمة الحلوة منك انت بتفتح عليهم باب شر المدح يا سيدي والحب والمكافأة عامل قوي جدا من عوامل بناء الشخصية ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ربط بين كل الأعمال الصالحات وبين ال- ال- الثواب المترتب عليها فما ما ما لا تنفك ابدا عند معاملتك لابنك او ابنتك ان تكافئهم اما بكلمه طيبه اما ببسمه حانيه اما بربط على الكتف اما باحتضان اما بقبله اما بقول احبك اما بقول انت اغلى حاجه في حياتي انت اجمل شيء ربنا اداهولي وهكذا كل هذه الكلمات الطيبه هتجعل هذا الابن وهذه البنت قريبه جدا منك طيب لن- نعمل ايه بقى لو مع كل هذا برضو العيل عنده حالة من العناد والانفلات لانك انت دايما يعني ممكن الاب يسمع ويصاحب ويقول بحبك وبحبك ويحاول ويدعو في صلواتي ولهم ويرفع اكف الضراعه الى الله وكذلك الام و- ويجد ويجد عنادا من الابناء ويجد- مع كل الذي فعله ده- معهم دي طبيعة شخصية يا مم.
سيدي هذه طبيعة شخصية الشخصية بتاعته دي واخدة منك واخدة من زوجتك واخدة من أبيك وأمك واخدة من أبيها وأمها أم أبي زوجتك وأبيها وأمها جمعا واخدة من الأجداد العائلتين- إلى سيدنا آدم العائلتين.
يا سيدي كل شخص فينا واخد من اول سيدنا ادم لحد ابوه
جينات وراثيه جينات وراثيه مم.
فانت مش هتيجي تغير ده نمره واحد نمره اثنين لابد ان تبث فيه ما يجعله ينصت ولا يعاند هو ليه بيعاند بيعاند عشان انت رافض كل طلباته لا اديله اديله مساحه من الحريه اديله طلب من الطلبات عايز يقعد مع اصدقائه شويه انت كل مره بتقول له لا لا لا لا ما تيجي في مره اقول له طيب اقعد بس مين هم دول مفيش مانع فلان وفلان وفلان كويسين فلان وفلان وفلان بس فلان ده ما بيصليش اقعد معاهم بس يا ريت ما تنساش تنصحه بالصلاه وانا هساله ان انت كلمته في الصلاه ولا لا مثلا يعني مم.
آه، فلان دوت آه، بس انا شفته مره بيعمل حاجه معينه يا ريت تبقى تنصحه فيها اديله قدره على القياده احمله جزء من المسؤوليه بالظبط كده ما هي دي ادربه القيادة.
عليها يعني ايوه مم.
لازم ادربه على مم.
تحمل المسؤوليه والقياده ما ح- ما خلوهوش دايما قدام اصدقائه دايما ابوه رافض ان هو يقعد مع اصحابه فهم يقولوا له ايه اصل شايفك عيل مم.
دي خطيره جدا الواد يتعقد بلا شك مم.
هيحس ان ف- وهيصدقهم لان انت في كل مره بترفض في كل مره بترفض لا مره سامح عايز يروح ال PlayStation لا يا ابني ما- الاماكن دي مش كويسه الولاد اللي فيها مش كويسين لا والله دي فيها فلان وفلان يا بابا كويسين طيب بشرط انك ما تتعداهمش هم دول يبقوا اصدقائك وتروح مره واحده بس وما فيش مانع مره ومره ومره وفي مره اروح معاه وفي مره اروح له فجاه اشوفه قاعد مع مين ويكلم مين واقعد معاهم واتناقش معاهم لا ده انا عشان اربي في ابني الشخصيه يا سيدي بناء البشر اهم كتير من بناء الحجر الله بناء البشر اهم كتير من بناء الحجر انك تبني في انسان بلا شك اهم ما تبني في جدران بلا شك مم.
وكمان بناء الفكرة أعظم من بناء هذا الجسد أنت يمكن تكون بتوفر لأولادك جميع مم.
لوازم الجسد
أكل وشرب وشرب مم.
ولبس ومسكن وسيارة وكل حاجة ووسائل رفاهية لكن أنت ما بنتش الفكرة ما سابوا عملتش منه شخصية سابوا فاضي من جوه ده من أخطر أو فاضية يمكن.
من جوه انا عايز مم.
المائده بتاعت الطعام دي تبقى مائده حواريه قبل احط قبل ما احط الاكل ب- بربع ساعه بنص ساعه اقعد انا واولادي كلهم آه ما- ونقعد نتناقش في الموضوع.
مناقشتنا ظروف الحياة اللي كتير مننا عايشينها ما بقاش فيه اللمة بتاعت العيلة الطبلية بتاعت زمان لا لازم ما يكون فيه ما الأم كانت بتجمع الولاد والبنات والأب ويقعدوا ي...
لو ما قدرناش كل يوم يا يسمعوا أستاذ يتدفوا أحمد، ببعض بأنفاس بعض ما قدرناش مم.
كل يوم نعملها كل اسبوع ايه المانع حتى لو ولادي متجوزين ومخلفين حتى ولادي كبار حتى لو ولادي ساكنين بعيد عني ادعوهم يبقى فيه يوم عندنا نلتقي اسبوعيا نشوف بعض ناكل مع بعض نتناقش مع بعض اسمع لهم ويسمعوا لي هقول لك حاجه اتفضل
تربيه الابناء طريق الى بر الاباء
ما هو الث- الزرعة الزرعة هتكبر وهو اللي بيسقيها بالظبط كده وكل ما يهتم بيها كل ما يبقى انت هيلاقيها.
عايز ولادك دول مم.
يبقوا بارين بيك صحيح.
عند كبرك مم.
لابد أن تربيهم وتحسن إليهم في صغرهم والإنصات للأبناء في الصغر يجعلهم ينصتون إليك في الكبر جميع الآباء والأمهات كبار السن اللي جوزوا ولادهم وولادهم خلفوا ويمكن جوزوا ولادهم كمان بقى ليهم أحفاد وأحفاد الأحفاد مم.
الأبناء كلهم مشغولين والأحفاد مشغولين عن جدهم وجدتهم وأبوهم وأمهم للأسف الشديد والأب والأم مش عايزك تخش عليه بكيس فاكهة ولا ب- ب- ب- بأكل وبشرب ده هو عايزك تقعد تأنسه شوية عايز يحس بالدفء عايز يحس بالدفء عايز بالحنان والأمان.
بالمؤانسة يا مم.
سيدي صحيح آه، آه، برضو آه، بعض الأطباء النفسيين بيقولوا إن إحنا لقينا مشاكل واكتئاب منتشر بين كبار السن وفي دار المسنين فلما قعدوا معاهم واتناقشوا وكل وسائل الرفاهية موجودة عند يعني آه، آه، كبار السن أو عند آه، آه، ال- دار في دار المسنين لقوا المشكلة إيه؟ المشكلة إن مفيش حد بيقعد يتكلم معاهم عايز حد ينصت له يدردش معاه ابنه او بنته سابوهم هناك ودفعوا الفلوس وال- والمصاريف وما بقى ما او قاعد في بيروحوش.
شقته أو قاعد في في شقته.
بيته شقته وما بس هو بيروحش.
مشغول عنه مم.
لا لابد ان يكون فيه وقت تروح تقعد تسامر فيها ابوك وامك لان هذا الجزء من الحياه هو اعظم جزء هو عايز يطمن عليك وفي نفس الوقت يحس بالانس يحس ان هو خلف فانا بقول للاباء والامهات لو انتوا عايزين ابنائكم وبناتكم عند كباركم يردون يعني هذا الجميل ويحاولوا ان يكونوا يعني منصتين لكم مم.
آآ آآ آآ في كباركم فأنصتوا لهم في صغرهم وفي سن مراهقتهم يعني كما تدين تدان.
تدان كما أنت تدين تدان.
هتزرع فيهم هتلاقي, هتلاقي منهم لازم أعمل مم.
جدول لأولادي مش جدول.
لازم جدول آه، ب- ورقة وقلم أقول له مثلا لازم يكون عندك وقت تقرأ فيه وما تقراش في التليفون يا ريت تقرأ في كتاب لأن احنا خلاص بقت ال ال ال للأسف التعامل مع الكتب بقى ضئيل جدا حتى من كبار ال يعني- ال ال الكتاب يعني حضرتك تعني ان من وسائل تخطي هذه المرحلة العلم اللي من خلال القراءة هن- لازم هنكتسبه تثقيف ايوه طبعا مم.
لازم الثقافة جزء من مم.
الثقافه ولازم يقرا ويقرا في كل الابواب معلش مش لازم يقرا دين بس يقرا دين يقرا تاريخ يقرا يقرأ ما جغرافيا هو من الخطأ ان الانسان يعيش في في معزل عن الدنيا اللي هو بلا عايش شك فيها بلا شك مم.
يعني انا عايز اقول ان لابد ان يكون جميع المعارف في متناول الابن لما ربنا قال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم واطلق العلم ولما ذكر الله تبارك وتعالى العلماء وانهم أكثر الناس خشية لله ذكر هذه الآية بعدما ذكر اختلاف ألوان الجبال واختلاف آه، آه، آه، يعني الدواب واختلاف الأنعام واختلاف الألسان الألسن واختلاف ألوان البشر دليل على أن الله تعالى ما قصد علماء الدين فحسب سبحانه وتعالى إنما قصد علماء الطبيعة وعلماء التاريخ وعلماء البيولوجي وال- والجيولوجيا وعلماء البحار وعلماء الطب والهندسة كل العلماء لأن كل ما في الكون يدل على وجود الله ويدل على عظمة الله وكبريائه ولذلك قال في آخر هذه الآيات قال إنما يخشى الله من عباده العلماء فلازم أوجه ولادي أن يبقى عندهم جزء للثقافة من الوقت وفيه جزء لصلة الرحم وفيه جزء لمسامرة الآباء والأبناء والآباء و- و- و- و- والأمهات والإخوة والأخوات لازم يبقى في وقت كده وفيه جزء للعمل والجد والاجتهاد أهم نقطة في هذا السن سن المراهقة أن أبني في ولدي الشخصية العاملة المعطية وليست الشخصية التي تأخذ ولا تعطي ما هو تح- تحمله المسؤولية آه.
و- وما يبقاش اناني لان الولد نعم نعم نعم حاضر حاضر حاضر ولا لا لا الاتنين خطأ خطأ طبعا خطأ هو- لا خطأ لا، أنا انه عايز أنا يسمع أبقى- نعم وحاضر على طول او خطأ لازم يتحمل المسؤولية بلا شك فأنا مم.
بقول إيه إن هو لازم يعرف قيمة العمل مم.
انا عايزه يشتغل يشوف وظيفة يعمل فيها وهو صغير كده عمل ولو حتى في مكتبة عمل في اي حاجة ان يبقى عنده يعني اخذ ورد مع الناس آه، يعرف يحسب يعرف يجمع ويطرح يعرف آه، يتفا يسمع الناس يسمع مشاكلهم يسمع طلباتهم هذه كلها بتبني فيه الشخصية لو انا منعت ابني من انه يشتغل لحد ما يتخرج من الجامعة مش هيشتغل بعد ما يتخرج من الجامعة لانه خد على ان كل حاجة تكون موجودة وفي مرحلة بناء الشخصية بالذات انت موفر له كل حاجة هيشتغل ليه فانا لازم زي ما ابائنا وامهاتنا ربونا ان احنا ننزل الشغل سوق العمل نعمل ولو عمل يتناسب مع سني ويتناسب مع قدراتي الفكرية والعقلية والعضلية والجسدية ماشي ثم في ن- في نفس ذات الوقت أقول له أنني لا أريد من عملك أن تأتيني بالمال لكن أريد أن تعرف قيمة العمل الإنسان له قيمة في العمل النبي عليه الصلاة والسلام لما جه واحد من الصحابة يسلم عليه فخشي أن يعطيه يده لأن إيده خشنة من طول ماسك الفاس وهو بيعزق في الأرض فالنبي صلى الله عليه وسلم مسك إيده وك- أو كان حدادا مسك إيده ومسح عليه وقال هذه يد يحبها الله ورسوله صلى وكان الله عليه يقول وسلم.
آه، آه، آه، إن آه، إن داود عليه السلام نبي الله داود كان يأكل من عمل يده داود كان حدادا ماشي العمل قيمة عظيمة لابد أن أغرس في ابني في مرحلة المراهقة قيمة العمل وبنتي نفس الكلام أغرس فيها قيمة العمل إنها تعمل مع أمها في المطبخ إنها تنسج لها ثوبا في البيت أنها آه، آه، تقوم مثلا بعمل لعبة آه، ربما تنتفع بها حينما يعني تكبر وتخلي و- و- وتنجب أطفالا هل يلعبوا من, بهذه من اللعبة تحمل المسؤولية للولد او للبنت انه يقول له خد الفلوس دي ميزانية النهاردة انت انفق على البيت يخليه يحس بالمسؤولية آه، انت النهاردة اللي هت- هتدير الم- المسألة المالية في البيت ولا ده ممكن يكون مثلا بيحمله والله فوق طاقته والله ممكن تكون دي مم.
يعني نوع من انواع التربيه كل اب عارف ابنه او بنته تقدر تدير هذه المساله ولا لا مم.
لكن انا ما ما ما ما نقلوش النقله دي وهو ملوش سابق تجربه لاز- لازم يبقى ليه سابق- آه.
سابق تجربه كان يكون مثلا المصروف اللي بياخده بيروح المدرسه وبيرجع بيبقى صرف مثلا جزء من المصروف وجزء حوشه آه، آه، اشترى آه، جاب الاكل خد الاكل من البيت وما اشتراش حاجه من بره علشان الاكل الملوث اللي بره عشان كذا عشان كذا في يعني هذه ال- السلسله من آه، افعال الابن او البنت في الصغر لما يخشوا مرحله المراهقه او بعد مرحله المراهقه اقدر اعتمد عليهم في اداره البيت او ما اقدرش مم.
فانا أ- يعني هحدد الكلام ده من سلوكياته من من- منذ ال- الصغر انا عايز اقول ان الابن والبنت في مرحله المراهقه مرح- مرحله بناء شخصيه نتقي الله تعالى في ابنائنا ولا نبني شخصيتهم بناء مشوها ولا بناء معوجا نريد بناء مستقيما يستطيع انه يكون رجلا في المستقبل ابا في المستقبل آه، مؤثرا تاثير ايجابي في المجتمع ونفس الكلام البنت يا ريت شيخنا الحبيب يا ليت قومي يعلمون ان كل واحد مننا يفعل ما حضرتك تفضلت به الفجوة هتقل هنمر بأبنائنا في هذه السن بسلام وبالمرحلة اللي بعدها كمان بسلام لو عدنا للمة ولل... وللتجمع الأسري من جديد و... واحتوى كل واحد منا الآخر وخاصة وأنصتنا.
الأبناء وأنصتنا وحبينا أولادنا وسمعنا لهم وصاحبناهم شيخنا الكريم فضيل الشيخ محمد الكردي أنا عارف أن في الجعبة الكثير أن حضرتك متخصص في هذا المجال منذ زمن طويل متعكم الله بالصحة والعافية لكن أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم هذه الكلمات امين آمين يا رب العالمين ومتعكم الله بالصحة والعافية بوضوح ولادنا قرة أعيننا هم فلذات أكبادنا علينا أن نهتم بهم يعني المسألة مش مطعم ومأكل ومشرب ومدارس لغات المدرسة أيضا هناك روح لابد أن تغذى ثقافة وفكر وعلم آه، ال- الآباء والأمهات عليهم مسؤولية كبيرة جدا اتجاه الأبناء أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال هذا وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك دمتم في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته